أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
حميد إلى برنامجكم رسالة وكنت قد بعثت بأكثر من عشرين رسالة أبغي من ورائها تهذيب السلوك أبغي من ورائها تحسين الأخلاق أبغي من ورائها أن نظهر المعاملة الإسلامية في كل حركة وسكنة فندعو الناس إلى الله عز وجل بالسلوك والعمل أكثر من دعوتنا لهم بالكلام والقول فقد شبع الناس كلاما وشبعوا أقوالا ورضي الله عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عندما ارتقى المنبر لأول مرة بعدما تولى أمر الأمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال رضي الله عنه أيها الناس نحن بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال وأمتنا الآن تحتاج إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال الكلام يحسنه الجميع الكلام يستطيعه الكل لكن الأفعال السلوك الأخلاق المعاملات هذه التي يفتقدها الكثيرون إلا من رحم الله اللهم اجعلنا جميعا من المرحومين واجعلنا وجها طيبا مشرقا للإسلام وللمسلمين إنك ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله عنوان الحلقة بيان للناس بيان للناس إخوتي في الله كثر في أيامنا هذه العصيبة التي تمر بها بلدنا ترديد كلمة علمانية ليبرالية ديمقراطية دولة مدنية كلمات تتردد ذاعت وشاعت وامتلأت بها الصحف وامتلأت بها البرامج برامج التوك شو وامتلأت بها الإذاعات والناس البسطاء من أمثال جدي وأمي وعمي الناس البسطاء في بلدنا في صعيد مصر أو في ريفها أو في سيناء أو في مطروح أو هنا أو هناك أو هنالك البسطاء من الناس لا يفهمون هذه الكلمات ولا يعرفونها علمانية ليبرالية ديمقراطية دولة مدنية ذاعت هذه الكلمات وشاعت وكثر تردادها في هذه الأيام في وسائل الإعلام على اختلاف صورها وسائل الإعلام التي لا يخفى عليكم يعلوها العلمانيون الذين ابتعدوا عن نهج رب العالمين وكانوا نتاجا طبيعيا للنظام البائد الفاسد الذي قدمهم وأخر الدعاء إلى الله الذي أبرزهم وأخر العقلاء والعلماء والحكماء ولا حول ولا قوة إلا بالله تعرفون أن النظام الفاسد البائد كان يعلن الحرب على كل التيار الإسلامي كان يعلن الحرب على كل ما هو إسلامي سجن العلماء وضيق على الدعاة وفتحت الزنازين المظلمة لكل من يريد شريعة الله عز وجل أما هؤلاء العلمانيون فقد أطلق لهم الحبل على غاربه تصدروا في الصحف تصدروا في القنوات تصدروا في الإذاعات تصدروا في المؤتمرات وهؤلاء يريدون أن يغيروا هوية بلدنا يتمنون نسف المادة الثانية من الدستور التي تقول إن الدين الرسمي لبلدنا هو الإسلام وإن اللغة المعتبرة في بلدنا هي اللغة العربية وإن الشريعة الإسلامية هي, هي المصدر الرئيسي لجميع التشريعات هؤلاء العلمانيون يريدون حصر الدين في المساجد يريدون إقصاء الدين من جميع شؤون الحياة وحبسه في بيوت الله فقط ويصفون أحكام رب العالمين ويا لهم من جراء على الله عز وجل يا لها من جرأة عندما تقرأ لأح- لأحدهم أو تسمع لأحدهم أو تشاهد أحدهم وهو يتجرأ على أحكام الشريعة ويصفها بالتخلف وبالرجعية حتى قال قائل منهم عندما قال له أحدهم نريد الشريعة قال أتريدون منا أن نرجع إلى عصر الحمير ولا أدري ماذا قصد بكلمة عصر الحمير هل قصد بها البدائية أن نرجع إلى الدواب البدائية فنركب الحمير ونركب البغال ونركب الجمال أم قصد بالحمير أن يصف الأبرار الأطهار الأخيار الذين عاشوا في هذه العصور التي هي خير العصور وخير القرون أيقصد الصحابة؟ أيقصد التابعين؟ أيقصد أتباع التابعين؟ هؤلاء العلمانيون يريدون إقصاء الدين عن كل شؤون الحياة يريدون منك أيها المسلم إذا وضعت قدمك خارج المسجد أن تنسى أنك مسلم فلا تقل لنا حرام ولا تقل لنا حلال الناس أحرار يقولون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون ويعتقدون ما يشاءون بلا ضوابط اللهم إلا ضوابط القوانين الوضعية التي يتفق عليها الأغلبية وإن خالفت الشريعة مصيبة كبيرة هذا الذي يريده العلمانيون إقصاء الدين حصر الدين سجن الدين في المساجد نسف هوية مصر الإسلامية العربية نسف المادة الثانية من الدستور يتجرؤون على أحكام الشريعة ويدعون إلى الهبوط من سمو الأخلاق الإسلامية إلى حضيض الرذائل تحت شعار الحرية الشخصية والناس في حيرة يأتون ويسألوننا يا شيخ يعني ايه حزب ليبرالي يا شيخ يعني ايه فلان بيقول لك انا علماني يعني ايه ديمقراطية يعني ايه دولة مدنية كلها ايه ايه المهم فيها ايه والسلام ديمقراطية علمانية ليبرالية مهلبية اي حاجة فيها ايه والسلام الناس في حيرة يسألون ولذلك كان من الواجب على جميع العلماء وعلى جميع الدعاء وعلى جميع الوعاظ البيان والنصح للأمة ولذلك كانت هذه الحلقة تحت عنوان بيان للناس بيان للناس لتستبين, لتستبين سبيل المجرمين وليقذف ربنا بإذنه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق العلمانية يعني إيه علمانية يطلق هذا الفكر في اللغة الإنجليزية ويعني الدنيوية ويعني اللادينية secularism secularism وسيكيوروماتيزم وحاجات بلاء مبين يريدون أن يعمل الناس به secularism يعني secularism يا عم محمد يا أبو سويلم يعني إيه secularism يا حاجة بتعة يا بركة يعني علمانية أيوة يعني علمانية الكلمة دي ترجمتها إيه في لغة الإنجليز ترجمتها إيه عندهم يعني لا دينية يعني دنيوية يعني تنحية الدين أي دين على فكرة عن كل شؤون الحياة يعني حبس الدين في المعبد في الكنيسة في المسجد هكذا يقولون العلمانية إذن في قاموس إكسفورد مفهوم يرى ضرورة أن تقوم الأخلاق والتعليم على أساس غير ديني يعني انسوا الدين انسوا في التعليم انسوا في الأخلاق انسوا في الاقتصاد انسوا في العسكرية انسوا في إدارة شؤون البلاد انسوا في الفصل في المشاكل التي تتعلق بالأعراض وبالدماء وبالأموال احبسوه في المسجد العلمانية تصدر حكما مؤبدا على الدين في المسجد وفقط نفسي كده حد علماني يروح الصعيد ويعمل مؤتمر كده ويقول لهم العلمانية يعني مش عايزين دين غير في الجوامع العلمانية يعني النبي محمد لو عايش وجه يقول حكمي في الدماء كذا أو قولي في الأ... نقول له اسكت اسكت يا رسول الله هو أنت أعلم بأمور الحياة منا يعني لما أقول له الله يقول السارق والسارقة فاقطعوا يقول لا يا رب أنت ليك السماء وليك الآخرة افعل ما تريد إنما الدنيا الأرض دي بتاعتنا احنا أعلم نحن أحكم نحن أفهم بالله عليكم لو علماني قال هذا في مؤتمر في الصعيد ولا في الريف والله لقطعه الناس بنعالهم لأن شعبنا على دين ويحب الدين ويتنفس إسلام ويتمنى أن يرجع الإسلام حكما في كل كبير وصغير من أمور حياتنا العلمانية إذن كما ترجمها أهلها يعني اللادينية يعني الدنيوية يعني إقصاء الدين عن كل شؤون الحياة وحصره وقصره على الشعائر التعبدية فقط وإنما سمى أهلنا يعني العرب العلمانية علمانية حتى يزيفوا على الناس بغرض إظهار العلمانية بمظهر طيب وإلا لو ترجموها حرفيا وقالوا الناس واحد قال الناس أنا راجل علمان يعني مش عايز دين إلا بس ركعات نصليها ونصوم رمضان ونحج وخلاص بقى تقول لي الربا حرام انت مالك ده ضرورة اقتصادية تقول لي الزنا حرام انت مالك طالما برضا الطرفين تقول لي الخمرة حرام اقول لك انت مالك هو انا ضريتك فهم عشان يزيفوا على الناس ويروجوا الباطل لبسوا العلمانية لبسوا اللادينية ثوبا أنيقا مزركشا يأخذ بالأبصار ويأخذ بالألباب من أجل التزييف على الناس وإلا فلا علاقة للعلمانية بالعلم يقول لك علمانية لا مجمع اللغة العربية في بلدنا ضبط اللفظ منذ سنين فسموها العلمانية نسبة إلى العالم يعني إلى الأرض إلى الدنيا انسوا الآخرة انسوا الدين وبعضهم ضبطها العلمانية وهذا أيضا مقبول إنما هم يقولون علمانية نسبة إلى العلم ولا علاقة لها بالعلم قال شيخ الأزهر الأسد الذي كان دائما يزأر رحمه الله جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه لكم له من مواقف شجاعة لكم له من مواقف نبيلة وقف لهؤلاء في مؤتمر السكان الذي كان من مقرراته إباحة زواج الرجل من الرجل هذه أفكار العلمانية هذا ما تأتي به الليبرالية فوقف لهم وزأر رحمه الله تعالى يقول الشيخ جاد الحق في حوار نشر في مجلة آخر ساعة الصادرة بتاريخ 4 يونيو 1990 قال شيخ الأزهر رحمه الله العلمانية لا تنسب للعلم لا علاقة لها بالعلم لأن الإسلام مع العلم ويدعو إليه والمسلمون هم الذين نشروا العلوم الدنيوية وعلمهم هو الذي بنيت عليه حضارة الغرب المادية المعاصرة وإنما العلمانية ده كلام جاد الحق رحمه الله مفهوم يدعو إلى التخلص من الدين إلى عزل الدين عن المجتمع وهذا لا شك فيه فكر مادي باطل خاطئ ده كلام مين؟ كلام شيخ الأزهر جاد الحق رحمه الله تعالى إذا العلمانية لا علاقة لها بالعلم وإنما هي إقصاء الدين حبس الدين في المساجد حصر الدين في الشعائر التعبدية لا علاقة للعلمانية بالعلم ولكن سؤال متى ظهرت هذه الفكرة الشيطانية الخبيثة التي تدعو إلى إقصاء الدين متى نشأت هذه الفكرة الخبيثة هذه الفكرة قديمة جدا واجهها بعض الأنبياء كما سأبين لكم لكن هذه الفكرة العلمانية الحديثة كانت جذورها في أوروبا هذا الفكر نشأ في أوروبا في العصور الوسطى في العصور المظلمة في عصور ضياع أوروبا وظهرت الفكرة بسبب استبداد الكنيسة بسبب فساد رجال الكنيسة بسبب تسلط رجال الكنيسة في أوروبا على الحكام وعلى الشعوب طغوا وسيطروا على الحكام وعلى الشعوب بل أرادوا السيطرة على حقائق العلم بل حرقوا كل عالم أتى بنظرية علمية وأثبتها إذا خالفت تصورات, ها تصورات هؤلاء جاليليو صاحب النظارة المعظمة ولعوا فيه كوبرنيكس الراجل الفلكي ولع فيه كل عالم يطلع بنظرية علمية ثابتة يولعوا فيه ويرمونه بالهرطقة عملوا محاكم التفتيش ولا كم قتلوا رجال ولا كم قت... قتلوا نساء وكانت عندهم أدوات في التعذيب فظيعة هذه تخلع الأظافر لما تقرأ بشاعة هذه تكسر العظام هذه تقطع الأطراف هذه تقطع أثداء النساء مجرمون الفكرة دي نشأت في أوروبا بسبب تسلط رجال الكنيسة أصحاب الدين المحرف على الحكام على الملوك وعلى الشعوب بسبب حرب هؤلاء للعلم بسبب فساد أخلاق هؤلاء فتجد الرجل في أوروبا ونحن بنقرأ لحد دلوقتي وبنسمع كل يومين إدانة قس في أوروبا في بلد كذا بتهمة اغتصاب أطفال فساد هؤلاء في النواحي الأخلاقية أيضا جعل الشعوب تزمجر جعل الشعوب تتزمر من فساد هؤلاء في أوروبا إنهم باعوا الجنة قساوسة أوروبا في العصور الوسطى باعوا الجنة باعوا الجنة باعوها والله العظيم في صكوك الغفران تروح للواحد تقول له أنا يعني أنا خمرجي وزاني وشاذ جنسيا وبعمل كيت وكيت وكيت وكيت بس معايا فلوس وعايز الجنة يقول لك يا سلام ادفع مليون وادي صك يعني كارت مني لما تقوم القيامة إن شاء الله وريه للملك بس كده قول له معايا صك الغفرانة كارت من من فلان صك الغفران يوديك الجنة عدل يوديك الجنة حدف أي حمق وأي تسلط حتى دارت طرفة أن واحدا ذهب إلى هؤلاء وقال أريد أن أشتري النار فالراجل قال له النار أنت مجنون يا ابني احنا بنبيع الجنة يا حبيبي احنا بنبيع الجنة انت عايز تشتري النار قال أنا حر أريد أن أشتري النار يا ابني قول كلام غير ده قال له يا عم هي كبرت في دماغي أنا عايز أشتري النار قال له طيب يعني آه بكام تبيع النار قال له بكام بأي تمن بألف درهم بألف جنيه ها حد يشتري هات هات ألف جنيه وخدها قال له اكتب لي صك فكتب له الصك بألف درهم صك ببيع النار قال له خلاص يا ناس يا خلق اهو من هنا ورايح محدش يشتري صكوك غفران عشان يخش الجنة أنا اشتريت النار خلاص وهقفلها مش هدخل حد فيها إلى هذا المدى بلغ فساد الكنيسة في أوروبا في العصور المظلمة طب ما من حق الشعوب فعلا تولع من حق الشعوب فعلا تتذمر من حق الشعوب فعلا تزمجر فقامت الثورات في أوروبا على الكنيسة وعلى الملوك وكان من أشهر هذه الثورات الثورة الفرنسية التي ألقت على عاتقها محاربة الملكية ومحاربة القساوسة والقضاء على تسلطهم طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله اتفضل يا أستاذ مصطفى
وعليكم حي الله أهل الأردن
كيف حالك أهلا
كيف حالك يا وسهلا عم الشيخ؟
الحمد لله اخبارك ايه؟
بخير والله انا مبسوط جدا ان انا بكلم حضرتك وأنا مسعد جدا إن أنا سامعك حضرتك يا عم الشيخ الحمد لله انا والله كنت بدي اسالك بس في سؤال خارج عن الحلقه في مجال ولا لا الله يرضى عليك يعني خذ التليفون وت- طيب، وكلمني بعد ماشي.
الحلقة ماشي الله يكرمك يا عم الشيخ حياك الله حياك حياك أقول تزمجر الناس وتذمروا وقامت الثورات وكان من أشهرها الثورة الفر- الفرنسية التي دعت للحرية وللمساواة ورفع الشعار وقطعت آلاف الرقاب تحت أسنان المقصلة كله كلام في الهوى وخلاص كله كلام وألقت الثورة الفرنسية على عاتقها القضاء على الملكية والقضاء على تسلط القساوسة كان شا- من شعارات الثورة الفرنسية شعار عجيب قوي يا إخوة اسمع الشعار ده من شعارات الثورة الفرنسية اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس أقول تاني مش بقى الشعارات بتاعتنا مش هنمشي إلا لما يمشي لا بالكلام ده لا لا لا يقولوا إيه اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس يعني اقضوا على الملوك واذبحوا القساوسة في أوروبا اقضوا على تسلطهم فلما تمكنت الثورة الفرنسية أقصت الدين عن كل شؤون الحياة وحصروا الدين في شعائر تعبدية وأقاموا حياتهم المادية على المادية المحضة واعتقدوا أن الع- أن العلم ضد الدين أدي اللي حصل دي الحدوتة بتاعت العلمانية أدي القصة بتاعت بروز العلمانية وأنا قلت هذه الفكرة الخبيثة قديما هذه الفكرة الخبيثة قديمة واجهها بعض الأنبياء قوم شعيب إيه معنى العلمانية مش إقصاء الدين مش حصر الدين في عبادات بس مش إقصاء الدين عن كل شؤون الحياة ما ده اللي قاله قوم شعيب لشعيب اقرأ معي القرآن يا قوم اعبدوا الله شعيب بيقول عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تبخسوا الناس أشياءهم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وبعدين قعد بقى يذكرهم ويحدثهم بالأمانة في البيع والشراء فقال ولا تنقصوا المكيال والميزان ولا تعثوا في الأرض مفسدين قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إيه ده إيه ده يا شعيب هو د- الإسلام بيقول لك اتكلم في الاقتصاد قول حرام وحلال في الاقتصاد ده ربا وده بيع ده غرر وده آه، تدليس وده الدين ماله بالاقتصاد أصلاتك تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد يقولون ما علاقة الدين بشؤون الدنيا الدين ده في الجوامع بس يبقى هذه الفكرة, الخ- الفكرة الخبيثة قديمة جدا معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله محمد من السعودية أهلا وسهلا تفضل يا محمد
ازي حضرتك يا شيخ مسعود الحمد لله والله اني احبك في الله الله يحبك ويرضى عليك لو سمحت عايز رقم حضرتك بس عشان عندي مساله طب خذوا من الكنترول
طب ماشي جزاك الله الله يرضى عليك يا حبيبي الله يبارك فيك نستأنف يا شباب هذه هي قصة العلمانية قديما وهذه قصة العلمانية في أوروبا هو أبو جهل لما سألته من الذي خلقك أبو جهل كان بيقول إيه الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله مين اللي بيرزقك يا أبا لهب الله الله مين اللي في ايديه الخير والشر الله مين اللي وهبك الحياة الله مين اللي هيموتك الله لكن لما يجي يتجوز ابو جهل كان يقول يا رب لا يروح للصنم يروح للكاهن يستقسم بالازلام يقول لك هو الدين ماله اذا هذه الفكره الخبيثه قديمه جدا لكن العلمانيه الحديثه كانت جذورها في اوروبا في ظروف ليست عندنا في أجواء فاسدة عفنة ليست في ديننا في أجواء دين محرف ورجال دين تسلطوا على كل شيء وفسدوا أخلاقيا وحاربوا العلم وهذا ليس عندنا إنما أحبابنا من العلمانيين العرب يقلدون الغرب في كل شيء تقليدا أعمى متجرد عن الفهم خالي من العقل خالي من الفهم هو احنا كمسلمين ديننا وظروفنا كالظروف التي نشأت فيها العلمانية هل سيطر المسجد يوما على الحكام أو على الشعوب هل عذب العلماء العل... هل عذب علماء الشريعة علماء الدنيا واتهموهم بالهرطقة وذبحوهم وحرقوهم هل يوجد في الإسلام سلطة مطلقة للريس؟ لا يقول لك آه، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله يعني ايه قسمت الدنيا بين الله وبين قيصر قيصر واللي جابوه عبد لله عز وجل الامر كله لله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يقول لك ما هو الحاكم في الإسلام ظل الله في أرضه مين المغفل اللي قال الكلام ده الحاكم في الإسلام الريس الأمير الملك ليست له سلطة مطلقة السلطة المطلقة في الإسلام للشرع للقرآن للسنة لربنا عز وجل حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ربنا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر النبي أذكى ولد آدم ربنا أوجب عليه يشاور أصحابه ولا يستبد برأيه هو المعصوم الذكي العاقل العالم الرئيس في الإسلام ملوش سلطة مطلقة قال رب العالمين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني إذا أمروا بطاعة الله والرسول فعليكم الطاعة وإن خالفوا فإنما الطاعة في المعروف كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم اتصال السلام عليكم ورحمة الله ناصر من سوهاج ازاي الصعايدة السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حي الله أهل الصعيد أهل النخوة والكرم جميع القائمين على قناة الرحمة الله يحبك ويرضى عليك بارك الله فيكم وزادكم الله علما ونورا الله يرضى عليك في سؤال حضرتك أنا بقول لك الأول آه، تفضل.
لو واحد علماني راح عمل مؤتمر عندكم في الصعيد وقال لكم العلمانية يعني حصر الإسلام في المسجد بس آه، يعني الإسلام ملوش دعوة بأي حاجة من شؤون الحياة تعملوا فيه إيه؟ خلي الرد والله حضرتك الرد عارف منك الصعيد ومن نفسك وحضرتك أولى بالإجابة دي يعني عارف الصعيد هيعملوا فيه إيه طيب ماشي هات السؤال أعوذ بقى بالله منك هات لا، السؤال.
ويمكن برضو السؤال اللي هنسأله لحضرتك يعني يعتبر من داخل الأسئلة دي هات حضرتك في قناة مش ضروري من ذكر اسمها كويس قناة تلفزيونية جابت واحدة سيدة محترمة قالت إن ال- النقاب والخمار حرام شرعا ويستحيل على أي واحد من السلفية إن هو يقدر يناقشني وعشان عارفني إن أنا أعلم منه ألف مرة طب أنا هرد أهو فحضرتك بالله عليك تدعو عليها لا، مش هدعو عليها.
وإن شاء الله نؤمن من خلفك حاضر حاضر الست اللي قالت الكلام ده الست آه، الأستاذة إقبال بركة ولها الاحترام قالت هذا في برنامج قالت ال- النقاب ده ليس له أص- أساس في الدين ولا أصل في الدين ولا كذا وما حد السلف يقدر يرد عليا عشان هم كلهم عارفين إن أنا أعلم بالإسلام منهم عشر مرات بسم الله ما شاء الله والله حاجة تفرح بقى النقاب مش من الإسلام الحجاب مش من الإسلام ربنا يهديكي وعموما أنت الآن في سن كبير امرأة عجوز وقد وضع الإسلام النقاب عن وجه العجوز أسأل الله أن يرزقك بالخاتمة الحسنة معنا اتصال السلام عليكم الأستاذة ميرفت من القاهرة السلام عليكم ربنا يكرمك والله ويعيشك وعليكم السلام ويجازيك خير عنا وعن الحلقه وكل اللي متقدم هنا نعم.
بس انا كنت عايزة بعد الحلقه الجميله دي يعني اول حاجه الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه يعني نعم.
الحمد لله والله ك- يعني كثير من المسلمين يعني بجد ما يعرفش قيمه النعمه اللي هو فيها دي دي ح- اول حاجه حاجه تانية بس عايزه حضرتك تقول كل برالي وكل علماني بي بيدعي انه حريص على الاسلام وبيحب الاسلام اكتر من اي حد ودايما ليهم مقوله شهيره بسمعها ليهم على طول وبقراها ليهم على طول هي ان يقول ايه ان الدين ده يعني حاجه عظيمه قوي وحاجه كبيره ازاي ان احنا ندخله في السياسه القذره ازاي ان احنا نقلل من شان الدين في ان احنا نبص الدين بالسياسه دايما بيقولوا المقوله ديت ودايما فاكريننا ف- وبيدعوا بيدعوا ان هم يعني اسمع الجواب بارك الله عارفين فيك أوي عن- الذين ي... الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة أنا أقول لهم هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إمام مسجد بيركع ركعات ويذهب ينام في بيته النبي كان إمام مسجد وخطيب جمعة وقائد للجيش وقاضي يقضي في الدماء والأموال والأعراض ورئيس دولة أي وأي دولة أعظم دولة عرفتها الدنيا يا إخوة يا أخوات يا أيها الأحباب من العلمانيين القرآن فيه 500 آية اسمها آيات الأحكام نوديها فين دي ما حدش فيكم وهو بيختم المر- المصحف في رمضان لو بيختمه قرأ قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة دي آية إيه نشطبها دي من المصحف نشطبها مش دي آية أحكام ما حدش فيكم قرأ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما دي آية إيه؟ دي وعظ دي؟ آية أخلاق دي حكم شرعي قال الشيخ محمد خضر حسين شيخ الأزهر رحمه الله إن القرآن فيه خمسمائة آية كلها آيات أحكام كعقوبة ك- كالحدود الشرعية كآية الربا كآية الدين كآية بل فيها آيات حربية أين نذهب بها أين نذهب بها يا عباد الله معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أستاذ زين حي الله أهل أسوان أيكدلي أيكدلي في الله وإني أحبك في الله فضيلة الشيخ مسعد طبعا أيكدلي بالنوبي يعني بحبك أيوة والله أنا بحبك في الله يا شيخنا والله نورت أصلا لما جيت يا فضيلة الشيخ منورة بأهلها والله لكن أنا عايز أوجه رسالة لهؤلاء العلمانيين أقول لهم يعني عايزكم كده تمسكوا كتاب الله عز وجل وتقرؤوه بتدبر نعم ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول الزاني والزاني فاجلدوا منهم يعني فاجلدوا فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة نعم.
يعني لو الواحد يعني لو طفل صغير سمع سمع, سمع الآيات دي هيفهمها فيعني هم هم بينسبوا نفسهم لأنهم علمانيين وعندهم علم وتقدم وكده والله هؤلاء يعني لا يفقهوا أي شيء طيب بارك الله فيك.
ف... فعايزين نصيحة يعني لهؤلاء حاضر.
وعايزينهم يعني سبحان الله يعني احنا حاليا وقت الحرب على السلفية والحرب على الإسلاميين لأن هم من شافوا طبعا ان اهل السنه بفضل الله يعني و- وضع لهم القبول في في كل في كل مكان يعني انت فضيله الشيخ لما جي لما لما كنت في الصعيد اللي وصلك لحد ال- لحد السكن كان رجل نصراني نعم
فعشان توجه رسالة عن دولة وتنصحهم بأن هم من يتوبوا إلى الله عز وجل وأسألك الدعاء لي ولأهلي ولأبويا وأمي فضيلة الشيخ ربنا السلام يرضى عليك ربنا يرضى عليك أنا بقول لكل رجل علماني أيها الحبيب ألست تؤمن بأن الله هو الذي خلق كل شيء أنت يا أستاذ ليبرالي أنت يا حج علماني مش أنت مؤمن أن كل مخلوق الله هو الذي خلقه إذا قلت لا فقد كفرت وإذا قلت أيوة يا عم ربنا خالق كل شيء يا عم طيب الله ربك يقول لك ألا له الخلق والأمر اللي خلقك من عدم اللي لحم كتفك من خيره اللي انت غرقان في نعمه يأمر وينهى فيك كيفما شاء ألا له الخلق والأمر ألست تصدق أيها الليبرالي أيها العلماني ألست تصدق أن الله عليم أنت مصدق أن ربنا عليم ولا لأ ألست تصدق أن الله حكيم ولا ربنا عندك بيغلط ألست تصدق أن الله خبير ولا ربنا عندك يعني علمه قاصر وضيق إن قلت لا ربنا لا عليم ولا خبير ولا عادل ولا حكيم فقد كفرت وإن قلت لا يا عم أيوة أنا عارف أنا مؤمن وأحسن منك طب ماشي أنت أحسن مني أنا مؤمن وموحد بالله أنت نعلك فوق رأسي ماشي أنت معتقد معايا أن ربنا عليم وخبير وحكيم وعدل آه طيب الله يقول لكم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون عندك حد أحسن من ربنا يا راجل عيب عليك استحي أي جرأة الله يقول لك ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أنت مصدق أيها الليبرا- الليبرالي بالمصحف أنت مؤمن بالمصحف كتاب ربنا ده أنت مؤمن ده كتاب ربنا فعلا ولا كده وكده يقول لي يا عم إيه اللي بتقوله ده مؤمن إن ده كتاب ربنا وحافظه وبختمه في رمضان سبع مرات أنت قرأته قبل كده يقول لي طبعا كتير أقول له والله ما قرأته قرأتوه وما قرأتوه ما مرتش على قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله عمر عينيك يا راجل ما وقعت على قول الله أأنتم أعلم أم الله عمر عينيك يا بركة ما وقعت على قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه أنت أيها الصحف الليبرالي سعادة المذيعة العلمانية يا مثقفة عمرك يا بنتي عمرك يا أختي ما قرأت قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم من؟
الو أسام س- الأخت سما من القاهرة تفضلي يا أخت سما ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس بعيد عن الحلقه سريع ممكن ولا اخد رقم حضرتك اتفضلي وأوجزي بارك الله فيك طيب انا كان بس عندي طفلين صغيرين الكبير خمس سنين وباباهم توفى فانا طبعا الاول ما كنتش ملتزمه انا وجودي اول جوازنا فعملنا فرح وشريط وكده وشافوني واحنا بنرقص آه، يا قصدي سوري اتصورنا واحنا يعني بنرقص وكده مم.
فدلوقتي طبعا احنا التزمنا قبل وفاته وكده والحمد لله فانا عايزه اعرف اوري ولادي الشريط دون ولا اخفيه ولا ايه يعني مش حاضر.
عارفه اسمع الجواب يعني انا هو دي الحاجه الوحيده اللي باقيه لابوهم بعد وفاته وهما دلوقتي كبير خمس سنين اسمع الجواب بارك الله فيك انا ما كنتش ملتزم وكان ليا اشياء وقعت في حرام قبل الالتزام والحرام ده عندي مصور وادواته موجوده اوريه لعيالي اوريه لعيالي ايه اذا بليتم فاستتروا يعني انا كانت لي اخطاء وهنات ثم هداني ربي عز وجل الم عيالي حواليا كده اقول لهم تعالوا يا اولاد انتم ما تعرفوش ابوكوا ده كان عامل ايه زمان ابوكوا ده كان مقطع السمكه وديلها ابوكوا ده كان يعرف نساء بعدد شعر راسه بعدين تلاقيها اقرع في الاخر فيش في, شعر في دماغه شعر خالص يا اختي الكريمه كل هذه ال- ال- الف- ادوات الفساد كل هذه الاشياء التي سجلت لك لحظات حرام انسي فيها انس فيها أسأل الله أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله عبد الرازق السلام عليكم عليكم السلام تفضل يا حبيبي حضرتك آه، دلوقتي أسأل سؤال صغير جدا ما حكم الشرع في رجل أو في ع- ناس بيقولوا فصل الدين عن الد... عن ال... عن البلد أو فصل الد... الدولة عن المنية أو دولة حاضر.
غير زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي حاضر.
إيه الحكم الشرعي عليهم حاضر.
هل هم هل ألسنا بلد إسلامية والله خلقنا سبحانه لنعبده ونوحده ونطبق شرعه ألسنا كذلك اللي بيقول مش عايز يطبق الشرع ده حكم ربنا عليه إيه بس وجزاك الله خير بارك الله فيك يا أخ عبد الرازق لا يستطيع أحد أن يعين حكما على أحد وإن قال باطلا وإن قال ضلالا إلا بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع قد يقول الإنسان ما هو كفر ولا يكفر لأنه جاهل وأغلب هؤلاء الليبراليين والعلمانيين جهلة جهلة قد يقول الإنسان ما هو كفر ولا يكفر لأنه غير قاصد مش قاصد هو فاهم غلط يعني قصد شيئا فأخطأ أو متأول هو قاري وفاهم أنه بيخدم فاهم غلط أو مكره فهذه قضية كبيرة والذي يعين الأحكام على الناس العلماء من أهل الحل والعقد بعد إزاحة الشبهة وبعد إقامة الحجة وبعد أح- بعد يعني مشوار طويل فأنا أعتقد أن جميع العلمانيين عندنا و- وجميع الليبراليين عندنا في مجموعهم مسلمون وإن قالوا ضلالا وباطلا لأنهم جهلة لأنهم جهلة معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله أستاذ محمود من الشرقية تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ مسعد ازيك يا شيخ محمود
والله بحبك في الله واتمنى ان اكون خادمه تحت قدميك والله الله يحبك ويرضى عليك انا خادم لك وللمسلمين ربنا يبارك لك يا رب يا رب أه بقول لحضرتك الاخت اللي كانت بتتكلم عن النقاب والنقاب آه، مش في الاسلام آه، لازم في أتجاوز بعض النقطة.
من من الدعايه الاسلاميه اللي بيتكلم على القناه لا الفضائيه تجرح في أحد.
امام متبرجات يعني ممكن برضو ان هي اللي مخليها تقول الكلام دون ان في داعيه اسلاميه محترم لا، لا، لا.
يتكلم لا.
قدام متبرجات لا يا وده شيء محمود.
بيحزن الانسان قوي قوي قوي لا يا ان محمود تتكلم يتكلم دعايه اسلاميه كبير قدام متبرجه كده.
اسمع يا محمود طبعا خطا ان ان يعني ان يحصل يعني آه، آه، مثل هذه الاشياء خطا لكن هذه المرأة معروفة بحربها على الحجاب يعني في طول مشوارها اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الأخ كارم من بني سويف تفضل السلام الأخ عليكم كارم.
يا شيخنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله انا احبك في الله والله الله يحبك ويرضى عليك آه بالله عليك يا شيخ انا عايزينك تشرفنا ان شاء الله في بني سويف كده إن في شاء درس الله او في خطبه جمعه ان شاء الله الله المستعان نرتب ونشوف احنا قلنا فعلا وصل واحنا مؤتمر نعم.
عندكم في بني سويف من حوالي شهرين لكن الله المستعان ان شاء الله ان شاء الله الله يرضى عليك نستأنف يا شباب اتصال السلام عليكم ورحمة الله أخت سمية من تونس حي الله أهل تونس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل.
آه، الحلقة لا أدري أتكلم بالعربية أم بلغتي ولكن سأتكلم بالعربية بالعربية نعم آه، بالنسبة للحلقة جميلة جدا و ل- نحن في تونس كما تعلم لا نعرف لا علمانية ولا ليبرالية ولا كل ما أريد هي حلقة تكون ملخصة تجمع كل هذه ال- الاتجاهات لكي يعرف الجميع ولكي نستطيع أن نوزعها بشكل آه، آه، مبسط لل إن شاء الله الذين يكون.
لا يعلمون كل هذه الأشياء حلقة م- تكون لا يكون فيها اتصالات ولا آه، لكي نستفيد يعني نحن حاضر.
هنا في تونس حاضر وشكرا بارك والسلام الله فيك عليكم.
يعني نكف عن الاتصالات يا شباب ونستأنف بارك الله فيكم هذه هي العلمانية ببساطة هذه هي العلمانية ببساطة العلمانية باختصار اللادينية إقصاء الدين عن كل شؤون الحياة حبس الدين وحصر الدين في المساجد فقط ببساطة والليبرالية ما هي الليبرالية يقول لك أنا ليبرالي يعني ايه ليبرالي الليبرالية وجه من وجوه العلمانية وهي تعني في الأصل الحرية في كل شيء والإسلام ليس ضد الحرية بل الإسلام هو الذي حرر البشرية لكن الحرية في الإسلام مقيدة بالشرع مقيدة برعاية مصالح الناس مقيدة بالأخلاق التي اتفق عليها الناس مش انت حر تزني وتبقى النهارده مسلم وبكره يهودي وبعد بكره بوذي وبعد اسبوعين نصراني وبعد خمس اسابيع ملحد لا دي مش حريه دي فوضى الليبراليه هي الحريه في كل شيء فالانسان حر في كل شيء يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء ويعتقد ما يشاء ويحكم بما يشاء وان خالف الشرع وإن خالف الشرع يعني إيه الليبرالية؟ يعني إيه فلان ليبرالي؟ الليبرالي باختصار إله نفسه الإنسان عند الليبراليين إله لنفسه وعابد لعقله وهواه والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الليبرالي حر في كل حاجة إلا قيد القوانين الوضعية فما اتفقت عليه الأغلبية وإن خالف الشريعة يمشي على رقبة الليبرالي اللهم إلا إذا اختارت الأغلبية الإسلام هنا يصرخ الليبراليون يصرخ العلمانيون مش انتوا بتوع ديمقراطية والحكم للأغلبية وشوف اختيار الناس ايه واحنا مع الناس يقول لك اه الا اذا اختاروا الاسلام واحد ليبرالي مشهور قوي كده اسمه عمرو حمزة واحنا لابد نذكر بقى الاسماء لان خلاص المسألة بقت عيان يعني عيان وعلى يعني على ايدك يا تاجر عمرو حمزة ولا اسمه ايه واحد ليبرالي كده بيطلع في المؤتمرات فواحد بيقول له لو الشعب اختار التيار الإسلامي لو عملنا كده استفتاء والناس اختارت الشريعة مش الديمقراطية بتقول إن الشريعة تحكم ما دام هذا هو اختيار الأغلبية قال له تولع الديمقراطية تتحرق الديمقراطية لو جاءتنا بهؤلاء لو جاءت بالإسلام يعني لو جاءت بالقرآن لو جاءت بالسنة لو جاءت بالشريعة جماعة اللي بيطبلوا للعلمانية مش انتوا خدتوا الفكر ده من أوروبا مش انتوا استوردتوا زبالات الأفكار هذه من أوروبا وتركتم النور الذي أنزله الله على رسول الله محمد وحكم مصر أكثر من 13 قرن فين الحرية يا عم في أوروبا فرنسا أخبارها إيه مع الحرية سلمني على فرنسا تحارب الحجاب تحارب النقاب تغرم المنتقبة وتسقف اللبسة مايو ينحني أحدهم للي داخله شاطئ العراة ويحارب المنتقبة ويغرمها فلوس وممكن تحبس فين الحرية يا بركة فين الحرية يا بركة فين يا عم الله ده بعض دول أوروبا بتمنع بناء مآذن المساجد فليسمع نصارى مصر ليعرفوا أنهم هنا في رغد وفي أمن وفي عيش مع شركائهم في الوطن طيب في دول أوروبا أكثر من دولة تمنع على المسلمين وهم بالملايين أن يبنوا مأذنة لمسجد فين الحرية إيه الصحفية القديرة أستاذة إقبال بركة تقول لازم رئيس الوزراء عصام شرف يعمل قانون يجرم النقاب ده جريمة يمنع فين الحرية يا أستاذة فين الليبرالية يا ليبرالية فين الديمقراطية يا علمانيين الله يعتبروا النقاب ده مش دين يا ستي احنا بنقول دين انت بتقول لا مش دين ده عادة بدوية خلاص هتلبسه هي من باب الحرية تتحاكم تجرم زي واحد زمان كتب كتاب سماه تذكير الأصحاب كان واحد دكتور في السموم وكتب سموم فعلا كتب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب فرد عليه واحد من علمائنا فقال هل ألفت كتابا سميته تذكير آكل الجاتو في تحريم لبس المايو بقى النقاب جريمة والمايو والميني جيب والميكرو جيب والميني ميني ولا حول ولا قوة إلا بالله انتوا عايزين تودونا فين عايزون عايزين تودونا فين هي دي الليبرالية ببساطة أنا أتمنى من واحد ليبرالي يعمل مؤتمر كده في الصعيد أو في سينا أو في مطروح أو في أي حتة في مصر ويخليه راجل صادق جريء يجاوب على الأسئلة دي قدام الناس أنا بسأل كل ليبرالي بقول له يا عم الليبرالي هل نسمح ونحن مسلمون ببيع الخمر أم لا, نبي لا نبيعها لأنها حرام رأيك يا ليبرالي يا عم الليبرالي هل المرأة أن تمشي متبرجة أم تحتجب كما أمرها الله جاوبني يا عم الليبرالي هل تسوي بين المرأة والرجل في الميراث ولا تدي البنت نصف حظ الذكر كما أمر الله يا عم الليبرالي هو الزنا عندك جريمة ولا علاقة شخصية إشباع غريزة لا شيء فيها إذا وقعت برضا الطرفين يا عم الليبرالي الإجهاض عندك مسموح به ولا ممنوع يا عم الليبرالي الشذوذ الجنسي عندك ماشي طالما هو راضي وده راضي ماشي عندك ولا هتمنعه لأن الإسلام قال حرام مؤتمر السكان عايز يجوز الراجل للراجل في بريطانيا قانون يبيح للرجل يتجوز رجل بالق... رجل مش راجل بقى رجل يتجوز آه، معرفش اسميه ايه بالقانون بالقانون عايزين تعملوا مصر كده قول لي اخبار الربا معاك ايه يا عم الليبرالي هتحرمه زي ما ربنا قال ولا تقولي ده ضرورة اقتصادية الاسلام يحط انفه في الاقتصاد ليه هتقول لي إذا ولد زنب بنت وهي راضية يقول لك يا أنكل أنا راضية يا أنكل وهو راضي هتقول له يا ابن ربنا يسددك ويثبت أقدامك ولا تقول له ده حرام يا ابني أنت عملت كبيرة توديك جهنم هتقول إيه لو الأغلبية قالت ها عايزين نصوت على الخمرة حرام ولا ح... نبيع ولا ما نبيعش فالأغلبية قالت يجوز الخمر فقلت موافقة هتبقى ماشية ولا تقول حرام لأن الله عز وجل حرمها يا أستاذ ليبرالي هل تسمح بنشر الإلحاد والإباحية أم لا أصل بي- بيتزعم دول برضو بعض المخرجين واحد مخرج معروف بأفلام تقترب من أفلام البورنو كلها عري كلها فساد وإفساد عايزين الليبرالية ويصرخ مش عايزين الدين عايزينها مدنية عشان تاخد راحتك عشان تعمل بعد كده افلام بورنو هتعمل ايه يا عم الليبرال انت هتقول العري حرام ولا تسمح بالعري والدعارة ونشر الإلحاد تحت عنوان الحرية ما هو الواد السوري اللي اسمه حيدر مش عارف ايه اللي كتب وليمة أعشاب البحر ووزير الثقافة الفاضل المحترم فاروق حسني اداله جايزة الدولة وسحبوها بعد كده وشباب الأزهر يومها خرجوا في تظاهرة والداخلية ضربتهم بالرصاص المطاطي وعشرات الشباب من الأزاهرة فقدوا عينيهم وكان في موقف مشرف للدكتور أحمد عمر هاشم وقتها معروف هذا الكلام الواد حيدر ده بتاع وليمة أعشاب البحر كان كاتب في, ال- في الرواية بتاعته إن الله فنان فاشل هتسمحوا يا ليبراليين بكده ربنا يتشتم وتقولوا حرية فكر لن نقبل بهذا نحن مؤمنون نحن مسلمون هتمشي الكلام ده عندنا كتب عم حيدر في الرواية بتاعته إن القرآن خراء سامحوني على اللفظ بالحرف كاتب كده وخد جايزة الدولة احنا كانت بتحكمنا عصابة انتوا بتتكلموا عن الإسلام ما اللي عل- العلمانية والليبرالية والمهلبية والملوكية بتحكم مصر بقالها يجي سبعين تمانين سنة عملتوا ايه للبلد خربتوها أخرتمونا فشل في كل حاجة لو ولما حكم الإسلام فانظروا للسؤدد للعز للتمكين عندما حكم الإسلام فتحنا الدنيا عندما حكم الإسلام كان الغني في عهد عمر بن عبد العزيز يذهب إلى بيت الفقير ويطرق بابه سرا ويقول له خذ مالك خذ زكاة المال فكان يقول ناخذ طيب معنا فاصل ونواصل من بعد إن شاء الله
سنعود سنعود إن شاء الله
برنامج المسلم أقوى وأشمل برنامج إسلامي لكل مسلم واللي بيحتوي على أربع خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية المؤذن ومواقيت الصلاة اللي بيأذن في وقت كل صلاة القبلة واللي من خلاله يمكن تحديد اتجاه القبلة للصلاة صامت أثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت أثناء الصلاة أذكار المسلم اللي بيحتاج لها المسلم كل يوم في حياته اليومية اتصل من أي محمول على 2379 أو من أي خط أرضي على 09729 اتصل الآن وأدخل كود البرنامج
بفضل الله بفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعتذر على هذا الفاصل يبدو ان الكشاف اللي اطفى ده كشاف علماني فزعلان من الكلام اللي انا بقوله قلت يا عباد الله ان الليبرالية ببساطة هي الحرية في كل شيء حتى وان اصطدمت بالشريعة الليبرالي إله لنفسه عابد لهواه ولعقله الليبراليون لا يقيمون أي وزن لشريعة الله عز وجل الليبراليون يقدمون الهوى والعقل وحكم الأغلبية هو القول الفصل عندهم في كل شيء وإن خالف الشريعة فلو قالت الأغلبية الخمرة ماشي يقول لك ماشي الأغلبية طب يا عم ربنا بيقول يقول لك بطل تخلف آه ال ال ال ال الربا ماشي يقول لك ماشي الدين ماله بالكلام ده وهذه مصيبة إلا إذا جاءت الأغلبية بالإسلام هنا يصرخون وترى لهم ضجيجا وعجيجا وفعلهم هذا يذكرني بقول الله في أشباههم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون لو قعد في مؤتمر كده وده عمال يقول لك ليبرالية وده يقول لك علمانية وده يقول لك مدنية وده يقول لك مهلبية وده يقول لك ملوخية ومن تقول له الإسلام يقول لك تلاقيش مأز وتلاقي ضجيج وتلاقي عجيج وتلاقي أوداجه تنتفخ وشه يحمر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه ببساطة تفسير بسيط جدا لبسطاء الناس عن العلمانية وعن الليبرالية أما الديمقراطية فهم كما يقولون حكم الشعب بالشعب والإسلام يقول إن الحكم إلا لله هل نريد دولة مدنية؟ نعم نريد دولة مدنية يعني لا يحكمها العسكر بمرجعية, بمرجعية دينية يعني الذي يضبط إيقاع هذه الدولة الإسلام الإسلام شريعة ربنا عز وجل ولو حكم الإسلام لنعمت حتى الدواب رضي الله عن عمر القائل لو عثرت بغلة لو تعثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها ولو حكمت الشريعة لسعد النصارى قبل المسلمين ولو حكمت الشريعة لسدنا وقدنا ولعدنا إلى أمجادنا التي ضيعها الليبراليون والعلمانيون وكل أصحاب المناهج الأرضية الوضعية التي نحت الإسلام أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بكتاب ربنا وأن يمسكنا بسنة نبينا وأن يردنا إليه ردا جميلا طيبا إنه ولي ذلك ومولاه أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته